يا رب نشكرك لأجل محبة يسوع المسيح لنا ساعدنا أن نحبه بالمثل وساعدنا أن نقدم حياته حياتنا لأجله أعطينا فهما وفكرا واستطاعة لتحمل المسؤولية في هذه الحياة نسألك هذا في اسم المسيح آمين عنوان محاضرة النهاردة علامات وأعراض الاضطراب في الأطفال علامات وأعراض الاضطراب في الأطفال نمرة واحد أحلام اليقظة day dreaming ما هو أحلام اليقظة أو day dreaming الطفل يهرب إلى عالم آخر هو قد صنعه لماذا يهرب الى عالم اخر هو قد صنعه يهرب لان احتياجه الاساسي من الحب والقيمة هذا الاحتياج الاساسي غير مسدد عندما لا يسدد الاحتياج الاساسي للانسان يصبح عالم الواقع مؤلم painful الواقع مؤلم وبالتالي هو لا يستطيع ان يعيش في الواقع لا يستطيع ان يواجه هذا الواقع فدائما يبحث عن مفرغ شيء يفرغ فيه تنفيس عملية تنفيس ريليس عادة عملية التفريغ هذه تصبح عملية هروب من الواقع فأين يهرب الطفل يهرب في ما نسميه أحلام اليقظة day dreaming أحلام اليقظة تعتبر اضطراب نفسي واهتزاز داخل الطفل أحلام اليقظة هي طريقة الطفل ليجد مخرج أو متنفس وكأن هروبه احلام اليقظة هو mechanism ما نسميه defense mechanism او mechanism دفاعي ضد الالم لما تزيد درجات الالم عن حد احتمال الطفل هو لا يستطيع هذا احتمال هذا الالم يعمل ايه يروح في احلام اليقظة احلام اليقظة ايضا هي نوع من الاحتجاج مش بس هروب لكنه احتجاج الطفل على عالم الواقع بيقول انا مش عاجبني العالم اللي انا عايش فيه دوت هو احتجاج يرفض عالم الواقع الذي يعيش فيه هذا العالم عالم صارم بالنسبة له عالم خشن لا يحتمله ففي عالم الخيال لما بيروح لعالم الخيال يعيش ما قد حرم منه في عالم الواقع هو يشعر بالضعف في عالم الخ... في عالم الخيال يذهب ليحصل على شيء من القوة التي هو محروم منها فعادة في أحلام اليقظة لما نتكلم وانا بتكلم مع اشخاص كتير بيعيشوا في احلام اليقظة وهم في سن 20 سنة و25 و30 و35 سنة ما زالوا يعيشوا في احلام اليقظة هذه عادة الطفل في احلام اليقظة يتخيل ويرسم صورة لنفسه يتقمص شخصية مخالفة لشخصية عالم الواقع فإذا كان عادة يشعر بالضعف أو الخزي أو الخجل في عالم الواقع لما عندما يذهب إلى عالم الخيال يتقمص شخصية فيها قوة فيها عدم خزي وكأنه بيقول أنا عايز أعيش اللي اتحرمت منه اللي مش قادر أعيشه يقول لنا ألفريد أدلر أشرنا إليه سابقا أنه هذا الشخص الذي يعيش في عالم الخيال احلام اليقظه ليس عنده ثقه في قدرته على انجاز النجاح بالطرق العاديه الطرق المتاحه له ليس عنده هذه الثقه على انجاز النجاح فبالتالي هو لا يريد حتى ان يحاول مش عايز يحاول انه يحقق النجاح يتفادى مجرد المحاولة فكيف يتفادى انه هو يذهب الى احلام اليقظة هذا الطفل لا يستطيع التأقلم مع الواقع وغير قادر انه يكون مفيد في حياته في الطفولة سوف نجده يؤدي الواجب يروح المدرسة يرجع من المدرسة تأدية الواجب تأدية واجبات الحياة هيمشي في الروتين وإعاقته لن تعلن عن نفسها في الطفولة يعني مش هيقول للأهل إن أنا بدأت عملية الإعاقة الناس هتشوفه إن هو طفل عادي طبيعي لكن المشاكل هتبتدي تظهر في الكبر هؤلاء الأطفال الذين يعيشوا في أحلام اليقظة سوف يستغلوا كل فرصة لينفردوا بأنفسهم ويستمتعوا بهواياتهم المفضلة لمدة ساعات وساعات قابلت أناس عاشوا في أحلام اليقظة لمدة 15 سنة في اليوم تقريبا ممكن يعيشوا في عالم الخيال ثلاث او اربع او خمس ساعات وعادة بيبقى فيلم او مسلسل المسلسل ده ليه شخصيات محددة الشخصيات دي هي اللي بتعيش سنة واثنين وثلاثة واربعة وبتبقى بيخلفوا ويجيبوا اولاد وهو جزء من الفيلم ده المسلسل دوت وبيتفاعل وهو قاعد مع نفسه ممكن يضحك ممكن يبكي ممكن يتألم تألم حقيقي لما يحدث في هذا المسلسل أحلام اليقظة ممكن تاخد الشكل دوت المريض القوي جدا إنه شخص ممكن يقعد ثلاث أربع ساعات فيها يوميا قابلت أناس عندهم إدمان لأحلام اليقظة قابلت ناس ما قدروش يقيموا علاقة مع الله لأنهم كل ما يقتربوا من الله عايزين يعملوا ياخدوا ال quiet time بتاعهم بيلاقوا فكرهم يذهب إلى المسلسل مباشرة اللي هم بيسيروا فيه مش قادرين يقيموا علاقة مع الله طبعا ده من أصعب الاضطرابات اللي ممكن يتعرف عليها الأهل لأن الطفل من الخارج ما بيقولكش أي حاجة هو ممكن يبقى قاعد معاك دلوقتي لكن هو في عالم الخيال وممكن تناديله ويسمعك هيسيب عالم الخيال خمس دقايق وهيرجع له تاني بسرعة ده نمرة واحد علامات وأعراض الاضطراب في الأطفال نمرة اتنين إرضاء النفس المتزايد محاولة إشباع أو إبهاج النفس ما نسميه سيلف gratification excessive self gratification لو تاخدوا بالكم كل هذه الاعراض تظهر عندما لا يسدد احتياج الطفل اساسا من الانتماء عندما لا تسدد احتياجات الانتماء يلجا الطفل الى اشباع وابهاج حواسه الماديه ما هي الحواس المادية هو الجسد هو الجسد الشيء المادي الملموس عندما أشبع حواسي المادية هذا يعمل كمهدئ للألم ففي أربع مخدرات يستعملها الانسان وتبدا ممكن من الطفوله يستعملها الانسان لعمليه تهدئه او تسكين احساسه بالنقص الحاجه الاولانيه هي الاكل انه نلاقي الطفل ابتدى ياكل كتير وفي الكبر تستمر هذه العمليه المخدر الثاني هو الجنس من اكبر العوامل اللي تعمل في ممارسه العاده السريه هو الألم الذي يتعرض له الطفل ولما يدخل سن البلوغ يجد نفسه أصبح مدمن للعادة السرية لأنها عملية تفريغ أو تنفيس عن اضطرابه والجنس مش بس بياخد صورة العادة السرية لكنه بياخد صور أخرى هذا هو المخدر الثاني أو المسكن الثاني المهدئ الثالث هو المخدرات سواء الدراجز أو الكحوليات الكحول المخدر الرابع هو أن الإنسان ينشغل بالأشياء بالماديات زي شراء أشياء في شخص يبقى عايز يشتري حاجات عايز يشتري عنده هدف انه عايز يشتري مش قادر يرتاح غير ما يشتري او يهتم بامور مادية بطريقة متزايدة يهتم بلبس يهتم بعفش يهتم بسفر يهتم بفسح يهتم بهوايات الهدف كله هو عملية تخدير وتسكين الألم هو عنده ألم مش قادر يحدد مصدره ممكن مش قادر يحدد اسمه حتى ويريد ان يذهب في عملية هروب من هذا الالم فبيهرب كيف ان هو يشبع شيء مادي بالنسبة له الشيء المادي دوت جنس اكل اشياء او مخدرات كنت في علاقة مشهورية مع احد الاشخاص سنه تقريبا 30 سنة لماذا أدمن المخدرات لأن والدته سيطرت عليه كل حياته وادت له رسالة مهمة جدا ان انت ما انت عليه بسبب بسبب العيلة بتاعتك انت في حد ذاتك ما تقدرش تعمل كتير اللي انت فيه النهاردة سواء من دراسة او من شخصية احنا اللي عملناه لك وصلت له الرسالة ديت بقوة اه بدأ يشعر بالشك في النفس مش قادر يعيش في عالم الواقع فبدأ يهرب إلى عالم المخدرات وإدمانه للمخدرات ليس استمتاعا بالمخدرات لكنه مش قادر يرجع تاني يعيش في عالم الواقع عالم الواقع مؤلم في رأيي الانشغال بالأشياء هحط تحتيه الانشغال بالتي في مشاهدة التي في المتزايدة لبعض الناس في رأيي تعتبر أحد أهم المخدرات في إنسان القرن العشرين وأيضا مشاهدة التي في بتستعمل يستعملها الإنسان كمكافأة لنفسه يعني أنا انا تعبان انا مش قادر اعمل حاجات انا عايز ادي لنفسي ريورد او مكافأة فيصبح التي في هو المكافأة اللي انا بديها لنفسي التي في ممكن يصبح اداة للهروب وممكن يصبح مكافأة للنفس المتألمة التي في اصبح من اهم مخدرات انسان القرن العشرين والواحد وعشرين من اهم المخدرات هو مشاهدة التي في اعراض الاضطرابات للاطفال نمرة ثلاثة الانسحاب withdrawal الانسحاب هو انسحاب من ايضا من الواقع من الحياة اتجاه انسحاب ثابت من أنشطة المدرسة من الكنيسة من الرياضة من عمل أصدقاء من التواجد مع الناس في الانسحاب يكون الطفل الصامت في هدوء زائد عن اللزوم في صعوبة في التعبير عن النفس الطفل بيجد صعوبة انه يعبر عن نفسه في الانسحاب الطفل يتفادى مقابلة أناس جدد يصبح هذا عبء ثقيل جدا آه يكون هناك خجل متزايد لو لقينا في خجل في الطفل احنا مش قادرين نفسر او شايفينه زيادة عن اللزوم لابد انه نبدأ نتشكك انه في مشكلة الخجل المتزايد عن اللزوم مش طبيعي ما نقدرش نقول هو شخصيته كده طفل تعرض لحماية زائدة من والديه أصبح له لا أصدقاء له في المدرسة في حوش المدرسة هو وحده تماما لا يريد الخروج لوحده يحب التواجد كثيرا في المنزل تعلق زائد بوالدته لا يلعب أي نوع من الرياضة ولا يريد قليل الكلام والتعبير عن نفسه الشخصية عندما تتحدث إليها تشعر أنها شخصية خائفة غير مقدمة مهتزة هو دائما بيشعر أنه أوتسايدر خارج هذه الحياة هو ده اللي أنا بقصده بالانسحاب الانسحاب هو تعبير عن الكلمة الكبيرة اللي بحطها دايما قدامكم الشك بالنفس الانسحاب تعبير عن نقص الشجاعة الطفل لا يتمتع بالشجاعة انه يخرج للحياة هو تعبير عن عدم القدرة على اخذ المبادرة الطفل ده عنده صعوبة في انه ياخذ مبادرة اهله يزقوا فيه ياخذ مبادرة وهو مش قادر ياخذ مبادرة الشك في النفس ينتج كما تحدثنا عندما يجد الطفل ان كيانه النفسي لا يمكن تثبيته او تاكيده من الاهل علاقته مع اهله مش لاقي فيها هذا هذا التاكيد والتثبيت لكيانه النفسي مش قادر يرتكز على اهله لانه هم نفسهم متشككين فيه كانسان فهو بالتالي يتشكك في نفسه عندما يفشل الاهل في اعطاء رساله واضحه للطفل اننا نحن نحبك كما انت دون ان تتغير احنا مش عايزينك تتغير احنا نحبك زي ما انت عندما يفشلوا في هذا عندما يفشلوا ان يقولوا له نحن نثق فيك نثق فيك حتى ان فشلت نحن نثق فيك عندما يعطوا له رسالة أن يفشلوا أن يعطوا له رسالة أنه مهم في الحياة أيا كانت شخصيته فهو إنسان مهم في الحياة عندما يؤمن به أنه إنسان يستطيع أن يخوض معركة الحياة هذا يعطي له تأكيد وتثبيت لكيانه إذا وثقوا فيه هو يستطيع أن يثق في ذاته لأنه سوف يرى أن كيانه يستطيع أن يوثق به هؤلاء الأشخاص الأطفال اللي عندهم انسحاب في مرحلة الكبر الغالبية العظمى منهم بيخرجوا إلى المجتمع مش في الصورة المنسحبة لأن الصورة دي بالنسبة لهم صورة هتي... في عينين الناس هت... هت... هت... هتديهم احساس متزايد بالنقص بالانفريوريتي فمش بيخرجوا للمجتمع بالصوره ديت ان هو منسحب لا هو بيخرج للمجتمع بيحط غلاف او طبقه خارجيه صلبه متشدده علشان يغطي على انسحابه فبيتقمص شخصيه اخرى ويلعبها بمهارة شديدة شخصية أخرى تماما غير شخصيته المنسحبة الهدف إيه؟ هو تغطية الذات الضعيفة المهتزة هؤلاء الأشخاص الذين يتقمصوا شخصية أخرى هي شخصية صلبة هم في حقيقة الأمر إذا عندما نقترب منهم هم يرتعشوا داخليا لكنهم يظهروا انفسهم امام الاخرين اقوياء وثابتين خارجيا ودي صفه بتميز جدا الرجل المصري وانا اسف للتعبير لكل اخواتي الرجال وانا واحد منهم لكن هذه الصفه صفه تميز الرجل المصري ربما اكثر من الرجل الغربي نتيجه للعادات والتقاليد اللي في المجتمع نتيجه للتربيه فالرساله التي وصلت للرجل هو ان مهما كان ضعفه مهما كان انسحابه مهما كان اهتزازه النفسي مهما كان شعوره بالنقص مهما كانت عدم الثقة بنفسه مهما كان كل هذه الامور مهما كان خوفه من الحياة وخوفه من نفسه لابد ان يخرج الى المجتمع وبالذات الى المرأة المصرية صورة الرجل القوي المتماسك الصلب وللأسف هذه الصورة تنخدع بها المرأة المصرية فترى شخص قوي ولا تستطيع أن تتعرف على ترنحه وارتجافه وارتعاشه الداخلي وبالتالي تتعامل معه من هذا المنطلق وبالتالي هو بيضيع وهي تضيع أيضا نمرة أربعة العدوانية aggression مظاهر الاضطراب والأعراض الاضطراب في الأطفال العدوانية نمرة ثلاثة شفنا طفل ينسحب نتيجة أنه لم ي... لم تسدد احتياجاته نمرة أربعة نجد العكس طفل لم تسدد احتياجاته لكنه يثور ويحتج ويصرخ عدوانيته هي صورة من صور الغضب انه غاضب على اهله على الحياة على الله وغاضب على نفسه غاضب ضد نفسه لماذا لانه يكره ضعفه واعتماديته اساس عدوانية الطفل حاجتين عدوانية ضد الاهل نمرة واحد لكن نمرة اتنين والاقوى اللي ممكن تاخذ صور مدمرة اكثر هو عدوانيته او غضبه ضد نفسه لان هو بيشوف ضعفه بيشوف ان الانسان ضعيف بيشوف ان الانسان اعتمادي بيشوف انه مش قادر يخرج للحياة بمفرده ومفيش حد قادر يساعده عشان يخرج للحياة فبيثور ضد نفسه الضعيفة فعدوانيته اساسا موجهة لاهله لكن بعد فترة توجه لنفسه دريكرز قال لنا سابقا كما قلت ان عدوانيته هي الصرخة قد تكون صرخة لطلب الاهتمام يقول من فضلك انظر الي من فضلك انظر الى احتياجي فعدوانية الطفل في المنزل تطلب ان تنظر اليه لا ان تعاقبه ولان الطفل لا يعرف طريقة اخرى للتعبير عن رفضه واحتجاجه فيلجأ الى العدوانية هذه العدوانية تظهر في تعامله اما مع اهله او مع اصدقائه زملائه اخوته او مع مدرسيه في المدرسة ربما هذه العدوانية تظهر في الصوت العالي تظهر في البكاء تظهر في الصراخ لأتفه الأسباب وأقلها هذا الشخص يكون عادة كثير الزن بيزن كثير معاكس مشاغب يضرب ممكن يضرب زملائه او يضرب لو عنده قطه يضرب القطه يطلع فيها كل اللي جواه هذا الشخص العدو يظهر عدوانيته في عدم النظافه انه يكون شخص مش ليس نظيف تظهر عدوانيته ان يكون غير مرتب تظهر عدوانيته ان يكون غير مطيع تظهر عدوانيته انه يكسر قوانين المنزل كل ما اتت له فرصة للانتقام سوف ينتقم نرى فتاة 17 سنة آه لم تسدد احتياجاتها من الانتماء نراها تضرب اختها لا تذاكر تقضي معظم الوقت تتفرج آه تشاهد التي في كل الوقت كل الوقت تريد ان تشاهد التي في آه آه تتخانق لاقل الاسباب تنهار في البكاء لاتفه الاسباب عنيده جدا جدا جدا تصرخ في وجه امها آه تريد اغاظه والديها كل الوقت يعني بتدور على الفرص علشان آه تغيظهم آه نراها أنانية جدا تفكر في نفسها كل الوقت نراها تريد أن تلبس ملابس غالية جدا وهذا نوع من العدوانية والاحتجاج آه نراها تصرف في المنزل كل الوقت نراها تكره البنات ولا تحب مصادقة البنات تحب مصادقة الأولاد فقط لماذا؟ لأنها تكره جنس البنات لماذا؟ لأنها تكره جنسها تكره حقيقة أنني فتاة قررت أن تصبح شخصية مسيطرة على الآخرين للانتقام من ضعفها والانتقام من الحياة وقامت مش عايز اخش في تفاصيل بالانتقام من اهلها بطريقة اجرامية جدا وشرسة جدا آه ما عنديش الوقت اخش فيها هذا الطفل العدواني هو مشاغب في المدرسة يتصيد الفرص للشغب كل اسبوع بيرجع بريبورت لاهله واهله مش فاهمين ايه المشكلة يضربوه الاسبوع اللي بعده يرجع بنفس الريبورت الشغب العدوانية احتجاج على الحياة وأيضا الشغب العدوانية في المدرسة هو رغبة من الطفل في وضع الذاتي التي تشعر بالدونية وضع هذه الذات فوق الآخرين فهو لا يستطيع أن يضع هذه الذات فوق الآخرين في المنزل لأنه سوف آه، يقتل في المنزل ففين الملجأ أو المنف- المنفذ بتاعه هو المدرسة فالعدوانية هنا عملية تعويض أدلر يقول أن الانسحاب أيضا ليس فقط العدوانية الانسحاب أيضا هي عملية أو محاولة من الطفل أنه يضع نفسه فوق الآخرين بمعنى أن يقول أنا شخص ربما أكون رائع جدا في داخلي لكن الحياة لا تستهلني ما تستهلنيش الحياة فلذلك سوف انسحب من الحياة فبيوصل للخلاصة دي conclusion دي سوف انسحب من الحياة لأن الحياة ما تستهلنيش وبالتالي في محاولة الانسحاب هو يحاول أن يضع نفسي أو ذاتي فوق الحياة وبالطبع لا ينجح نمرة خمسة الكسل والتراخي الكسل تعبير عن الشك في النفس اساسا الكسل تعبير عن الاحتجاج ضد الحياه الكسل تعبير عن عقاب النفس فلما نجد انسان كسول في هذه الحياه نفكر في الثلاث حاجات دول انسان كسول في الحياه كسله يعبر عن الشك في النفس انه لا يثق في نفسه اثنين الكسل يعبر عن احتجاج ضد الحياة و... و... و... واحتجاج على نصيبه في الحياة الحياة لم تعطيني ما أريد الكسل هو عقاب للنفس لأنه لو نفسي خرجت في الإنجاز فسوف تفرح بهذا الإنجاز لكن نفسي ما تستاهلش هذا الإنجاز ما تستاهلش أنها تفرح إذا لابد أن أعطي نفسي ما تستاهله تستاهل إيه؟ الكسل فالكسل عقاب للنفس الشخص الكسول هو شخص فقد الرغبة في الإنجاز لأن الحياة لا تستحق أن تعاش الطفل إذا وصل للخلاصة ديت إن أنا حاولت ولم أستطع فإذا الحياة لا تستحق أن تعاش إذا سوف أتعامل مع الحياة بمنطلق اللامبالاة فاللامبالاة يأتي في أذيالها الكسل يعني الكسل أحد أعراض أو أحد تبعيات اللامبالاة اللامبالاة هي فكرة أو اتجاه في الحياة والكسل هو تعبيرات هذه الفكره آه لسه كنت في حوار آه مع احد الاهالي عن آه طفلهم آه ب- تقريبا ده اللي هم بيقولوه هو وصل الوضع دلوقتي بالعافيه بيقوم يعمل حاجه بالعافيه يقوم يذاكر بالعافيه يقوم ياكل بالعافيه يخش يستحمى بالعافيه آه، عايز يعرف ناس يتعرف كل حاجة في الحياة بيجر فيها رجله طيب نسأل هو عايز يعمل ايه الإجابة لو سيبناه عايز يقعد على الكرسي ما يتحركش اوكي لما نوصل لطفل هكذا يبقى احنا امام آه عرض خطير جدا وبدأنا في عملية العجز اللي اتكلم عنها سيليجمان العجز ال learned helplessness او العجز المكتسب الكسل هو فقدان الشهية للحياة الطفل يفقد شهيته للحياة فقدانه للشهية يأتي نتيجة لفقدانه للرجاء هو ما عندوش خلاص رجاء انه في حاجة هتتغير لا ابوه هيتغير ولا امه هتتغير ولا ظروف الحياة هتتغير فقد الرجاء خلاص مفيش حاجة هتتغير في ظروف حياتي وبالتالي افقد شهيتي على الحياة كل هذا ارجو ان ندرك ان كل هذا يأتي من شيء واحد ان احتياجات الطفل للانتماء لم تسدد الانسان يفقد الرغبة في الحياة وفي حتى روتين حياته يصبح عبء عليه طيب نشوف طفل شكله ايه نرى طفل فاقد الطاقة وكأنه أصبح عنده ستين سنة نشوف طفل متعب مرهق كل الوقت متعب مرهق عايز ينام نشوفه لا يركز مش قادر يركز نراه يتحرك ببطء نرى رغبة متزايدة كما قلت في النوم نرى إن يجلس أوقات طويلة يقعد وقت طويل بنشوفه يقعد وقت طويل بدون فايدة بدون إنتاج يعني لا يمشي في المنزل بلا هدف يعني رايح راجع مش عارفين بالظبط هو هو بيعمل ايه وهو عايز ايه آه نلاقيه آه يقضي ساعات طويلة على التليفون نوع من الكسل والتراخي واللامبالاة آه وأوقات نجده يستهلك طاقته في إنه يعمل حاجة واحدة صغيرة ويقضي فيها وقت طويل هذا نوع من الهروب ونوع من الكسل طب بتعمل إيه كل الوقت ده يقول لك أنا عمال أعمل وأعمل لكن مفيش توازن ما بين الحاجة دي حجمها مكانها في كل اليوم نلاقيه حصر نفسه في حته صغيره وقعد فيها فقد الرؤيه لكل اليوم بتاعه المفروض يحط فيه المفروض يبقى فيه اتزان في بالانس هو مش قادر يعمل ال balance ده حط نفسه في حته وقعد فيها نمرة ستة المخاوف أعراض الاضطرابات المخاوف طبعا لها نصيب الاسد يكون هناك صور خوف مبالغ فيها الطفل يتكلم عن كوابيس انا بيجي لي كوابيس الطفل يتكلم عن خوف زائد من الظلام او تواجد لوحده مش عايز يبقى لوحده يتكلم انه بيشوف حاجات في الغرفة ف آه لابد هنا ان احنا ننتبه ان احنا امام مخاوف ففي خوف من في انواع خوف كثيره خوف من البقاء وحدي خوف من الموت خوف من الغرباء خوف من الدخول الى الماء في انواع خوف كثيره ادلر يؤمن ان الطفل المدلل عنده مخاوف ان التدليل يؤدي الى الطفل به مخاوف ازاي عملية التدليل لما أدلل طفلي لما أجيب له كل حاجة هو عايزها أو أعامله بإجابة كل طلباتي عملية التدليل هذه بتضعف الكيان النفسي للطفل لما أدلله أنا بطريقة غير مباشرة أضعف الكيان النفسي فينتج عني عندي كيان نفسي ضعيف الكيان النفسي دوت لما يكتشف نفسه انه ضعيف ساعتها يسهل الاصابه بالمخاوف لما ادرك جوايا ان انا ضعيف طبعا كل ده بيحدث في غياب عن وعي الطفل ما هو ما بيفكرش في الديناميكيه اللي انا بحكيها ديت هو بيشعر بضعفه لما يشعر بضعفه يبقى سهل الاصابه بالمخاوف زي واحد آه، آه، في البرد مش بيلبس هدوم كويسه او او, أو كافيه فالسهل انه يتعرض ل برد نفس الحكايه انه لو كياني ضعيف كياني مش محصن نتيجه ان انا اتدللت هذا الكيان غير محصن فسهل اني اصاب بالمخاوف فنلاقي طفلي عنده مخاوف وانا مش فاهم العلاقه اني انا في يوم من الايام دللته وهو النهارده هو عنده سبع سنين او ثمان سنين عنده خوف معين من شيء معين العلاقه الخط طويل جدا او ملتف جدا ايضا عن طريق المخاوف لما الطفل بيخاف بيكتشف انه بيكسب اكثر اهتمام الوالدين يخاف فهم ينكبوا عليه علشان يساعدوه فبيكتشف انه اللعبة دي جميلة جدا انه لما يخاف هم بيدوله اهتمام اكتر فيصبح الخوف هدف جزء اساسي مبني في آه، اسلوب حياته life style بتاع حياته يكمل أدلر الفكرة بتاعته يقول لنا أن هذا الطفل يستعمل آه الخوف ليؤمن هدف أساسي ما هو هذا الهدف هو استعادة الارتباط مع والدته مع أمه طبعا احنا عارفين الطفل في الشهور الأولى من الحياة ارتباطه الأساسي هو ارتباط بالأم الطفل لما بيبتدي يخرج ويستقل اذا اذا لم يخرج في رحله استقلاليه صحيه فهيفضل دايما راغب انه يرجع يرتبط بامه لو طال يرجع يدخل بطن امه مره ثانيه ويرتبط معها في الحبل المشيمي فلو تربى بطريقه خاطئه يستعمل الخوف علشان يؤمن عملية بيسميها أدلر هي استعادة ارتباطه بوالدته مرة أخرى وبالتالي يدمن عملية الخوف وبعد ما يدمنها يصبح الخوف جزء أساسي في حياته حتى ما يكبر أو ينتقل عملية الخوف من من ناحية لناحية ثانية يعني هو صغير كان يخاف من الكلاب أو القطط لكن لما يكبر يبتدي يخاف من الموت او من المرض او من الارتفاعات او من انه يكون لوحده في البيت فعملية النوعية او الخوف من نوعية بتتغير الى نوعية اخرى الطفل الخائف يعاني من نقص الاحساس بالامان وايضا يعاني من شيء اخر ما نسميه خيال مضطرب لانه عنده كيان نفسي مضطرب فيصبح افكاره او خياله اللي بيسرح فيه ايضا بيبقى مضطرب كل الحاجات اللي انا بقولها دي طبعا مش ما بنشوفش حاجة منها لنا كلها بنشوف الاعراض الخارجية لكن كل ده يحدث وراء آه الغطاء الجسدي كل ده يحدث في دواخل الطفل الخيال المضطرب يأتي من كيان نفسي مضطرب فخياله مضطرب ليه؟ لأنه عنده اهتزاز داخلي فحتى خيالاته ما يفكر فيه اللي بيتخيله عن الحياة عن يومه بيصبح مضطرب لأنه انعكاس لدواخل مضطربة إذا الطفل الخائف مش طبيعته انه خايف اوكي دي الفكرة اللي انا عايز اصححها مفيش طفل طبيعته انه خايف المخاوف لا تأتي من فراغ لا تأتي من الهواء تأتي من سبب من اتنين واحد ان الطفل يشاهد الخوف اتنين ان يكون في عدم امان في داخله عايز اشرحهم يعني يشاهد الخوف يعني طفل يرى والده يخاف يرى والدته تخاف تخاف من الناس تخاف من المرض تخاف من الموت فهو بيتفرج عليهم وبيشوف كلامهم هم بيخافوا وبيعبروا عن هذا الخوف فهو يشاهد الخوف عندما يشاهد الخوف يتعلم الخوف يصبح خايف لا انسى في علاقه مع احد السيدات آه كان عندها آه آه خوف من الموت ريل فوبيا ما نسميه فوبيا حقيقيه من الموت بمعنى ان انا مش بقدر انام بالليل لاني خايف لو نمت هموت فافضل مستيقظ كل الليل لاني خايف لو غمضت عيني مش هصحى فافضل صاحي لئلا اموت ده اللي احنا بنسميه فوبيا الفوبيا جت منين حاجات كتيرة عملتها الأم خاطئة لكن أديكم مثل واحد بسيط لما كانت الأم تعيا كانت تخش السرير وتنعي حالها ولا تنسى هذه السيدة إنه كانت أمها تغطي راسها بالغطا وتقول خلاص أنا مش عايز أعيش أنا عيانة أنا مش عايز أعيش طبعا الطفلة وهي أربع سنين خمس سنين ترى المشهد دوت بتعمل عملية تفسير أو انتربريتيشن للي بيحصل مش بتعمل لها تفسير بطريقة عقلانية ان امي بس بتقول كلام زي كده لكن هي مش هتموت لا هتقول ان امي عيت فهتموت اذا المرض يؤدي الى الموت اذا المرض مخيف اذا لابد ان اخاف من المرض اذا لو مرة عورت نفسي تعويرة جرح بسيط جدا ابتدي اخاف اني اموت مع انه مش ممكن حد هيموت لما مجرد يجرح صباعه لكن وصلنا الوضع انه في نوع من آه الخوف حقيقي من الموت لما مجرد اجرح نفسي فالخوف ياتي من مشاهده الخوف او الخوف ياتي من عدم الامان ان احتياجاتي من الأمان من الانتماء لا تسدد فبالتالي ارى نفسي ضعيفه وبالتالي ابدا في الخوف نمرة سبعة من اضطرابات اعراض واضطرابات الاطفال سبعة هو بلل الفراش bed wetting very common very common تقريبا نقدر نقول ان 90% من الاطفال ودي تسعين في المية من الأطفال من يبللوا فراشهم طبعا بعد سن التعود على التويلت وانه خلاص دخلنا في سن اربع خمس سنوات خلاص احنا الطفل نضج فكريا وقادر يعمل عمليه التحكم وكل حاجه وبيقعد كل اليوم مفيش مشكله لكن يجي بالليل يبلل الفراش 90% من الاولاد دول عندهم اضطراب نفسي واضطراب نفسي ضخم عمليه بلل الفراش تعبر عن اضطراب نفسي ضخم مش قليل ضخم فيه اهتزاز فيه ترنح فيه ارتجاف فيه ارتعاش آه لنفس الطفل حاجه مش سهله طبعا في نسبه بلل الفراش هي عمليه عضويه انه في حاجه غلط في آه ال mechan organically في ال mechanism الجس العضوي فانا اول ما ابني يبلل الفراش بعد خمس سنوات لازم اوديه لطبيب هيكشف عليه هيقول لا هو ما عندوش اي حاجه غلط الكلى كويسه والسيستم كويس وكل حاجه كويسه اذا ما عنديش طريق اخر او حق او او آم آم تخمين اخر غير ان انا طفلي عنده اضطراب نفسي ضخم معظم الاهل بيغموا عينيهم هنا بقى وشوية منهم يضربوا الطفل وشوية منهم يعايروه مش قادر اقول قد ايه جريمة اني اضرب ابني لانه بل الفراش اني اعايره اني انطق حتى باي كلمة سلبية كل دي جرائم في حق نفسيتهم آه قد يكون بلل الفراش اوقات نجد بلل الفراش آه آه عرض لحاجه بسيطه زي انه طفل غير المدرسه بتاعته اوكي فبيحس بنوع من ال من عدم التأكد كيف يسير يومه يضطرب بسيطا فممكن يبل الفراش اسبوع اتنين وبعد كده تنتهي هتنتهي لازم لو العرض ده بسيط لازم هتنتهي انه يغير الصعب يغير البلد مش ده اللي انا بتكلم عنه انا بتكلم عنه انه بلا الفراش مستمر في اولاد وبنات يبلوا الفراش هم عندهم 10 سنين 11 سنه 12 سنه في مشكله ضخمه ده اللي انا عايز اوصله في مشكله ضخمه جدا نمره 8 الكذب عندما يكذب الطفل نحن امام اضطراب نفسي الكذب, الكذب الزائد يعتبر عرض لاضطراب داخلي ثمان نقط تحت الكذب احتمالات واحد الطفل يقول انا غير متاكد من حب اهلي واحتوائهم لي وتعضيدهم لي انا غير متاكد من هذا ولانه كياني مهتز فطريقتي في التعبير عن كياني هو اني اكذب خلي بالكم التعبير اللي استعملته طريقتي في التعبير عن كياني هو اني اعمل حاجة مختلفة different فاكذب وبعد كده احب الكذب وبعد كده اصبح شيء الهو بيه واعبر بيه عن نفسي فبياخد بعدين هنا تأكيد لكياني وشيء الهو بيه ايضا نمرة اثنين الكذب قد يكون تعبير أن الطفل يلام كثيرا وكل الوقت فلذلك يلجأ إلى الكذب ثلاثة يعامل بإهانة وقسوة هذا يخلق خوف في داخله وبالتالي يحاول أن تجنب المشاكل عن طريق الكذب أربعة الطفل يتربى لأهل كماليين فالطفل يضطر أو يلجأ إلى الكذب لكي لا يحبط أهله عشان ما ي... ما ما يسبب لهمش نوع من اليأس أو خيبة الأمل فيه فيكذب عشان يوريهم إنه ما زال ما زال الطفل المثالي نمرة خمسة الطفل المدلل يكذب لماذا يكذب؟ للحفاظ على صورته المثالية أمام أهله لانه اهله مغرمين بيه جدا عكس الكمالين الكمالين بيحطوا له مقياس عالي وويل له ان لم يصل اليه فبيكذب لكن المدلل اهله مغرمين بيه جدا فهو عايز يحافظ على الغرام ده موجود مش عايز يخسر الجو الغرامي اللي موجود في البيت فبيكذب نمرة ستة الطفل آآ آآ قد يصاب نوع من التكبر لا يريد الاعتراف بخطئه وبالتالي يكذب طبعا وصوله لمرحلة التكبر لها اسباب في الاهل سبعة الطفل المدلل او الطفل الذي يربى بحماية زائدة ما نسميه ال over protection يكذب لماذا؟ لانه لا يستطيع تحمل مسؤولية قراراته او سلوكه فهو لا يستطيع تحمل المسؤوليه وبالتالي يكذب الكذب هنا تعبير عن عيب مرضي وهو خطير ما هو هذا العيب المرضي او الاضطراب المرضي هو عدم القدره على تحمل المسؤوليه نمرة ثمانية آخر نقطة في الكذب الطفل يكذب لأنه أهله يكذبوا فهو بيشوف ماما تكذب بيشوف بابا يكذب فيقول اذا استطيع اني اعيش الحياة عن طريق الكذب نمرة تسعة واخر اخر نقطة في اعراض الاضطرابات هو تقلب المزاج مودنس تقلب المزاج تقلب المزاج ان الطفل نلاقيه شويه بيضحك شويه بيعيط شويه قاعد ساكت شويه بيتعصب احنا مش عارفين بالظبط هو في اي حاله نفسيه النهارده ومش بكره بيسحب يسحب حاجه الصبح وينام بحاجه بالليل في مودنس في تقلب المزاج تقلب ال- وده مش طبيعي على فكره انا عايز اقول الحاجه دي مش طبيعي الطفل مش زي ممكن نلاقي تقلب المزاج في البالغ لانه في حاجات في الحياه آه، صراعات كتير هو مش عارف يتعامل معاها ازاي فالبالغ ممكن نجد عن عنده تقلب المزاج آه، و ونسميه انه ده ممكن تحت بنود معينه يبقى شويه طبيعي لكن بالنسبه للطفل خمس سنوات ست سنوات ده مش طبيعي الطفل مش مفروض يبقى متقلب المزاج لانه ما عندوش المشاكل الضخمه اللي عند الشخص البالغ هو حياته محدوده جدا في بوردر محدود جدا لا نتوقع تقلب المزاج فتقلب المزاج تعبير عن صراع اول ما نلاقي تقلب مزاج يبقى لازم في صراع داخل الطفل الصراع ده واحد من خمس حاجات إما هو غير متأكد من مكانته في هذه العائلة أو أنه غير متأكد من الصواب والخطأ هو أهله توهوه في عملية الصح والغلط لدرجة أنه مش قادر يعرف فين الصح وفين الغلط فيبدأ صراع في داخله وبالتالي يصبح متقلب المزاج نمرة ثلاثة عدم القدرة على التعامل مع مشاكل على او تغلب على ما يواجهه الطبيعي في حياته المدرسيه نفترض لانه يفتقد الى ما سميناه ال coping skills او قدرات التعامل وفهمنا ان قدرات التعامل تاتي من تربيه سويه فهو لم يربى سويا فقد قدرات او لم تمنح له قدرات التعامل وبالتالي التعاملات البسيطة اليومية المدرسية مع زملائه مع المدرسين في حوش المدرسة هو مش الحاجات البسيطة جدا دي اللي مش مطالب منه كتير فيها هو مش قادر يتحرك في الاتجاه ده لأنه آه يعاني من نقص الانتماء لم يدرب في هذه المهارات فنجده متقلب المزاج من أربعة الشخص الذي يعيش في احلام اليقظه هو شخص متقلب المزاج جدا جدا جدا جدا كل شخص يعيش في احلام يقظه هو شخص مودي شخص متقلب المزاج نمرة خمسة الأهل العاطفيين اللي هم ال emotional parents اللي عندهم درجة العاطفة حدتها عالية هؤلاء الاهل يخلقوا ويوجدوا عدم اتزان في الطفل ويخلقوا في نوع من العاطفيه الزائده وبالتالي يصبح طفل متقلب المزاج او مودي نيجي لحاله الشاب ماهر 14 سنه عشان نطبق شويه من اللي احنا اتعلمناه عن علامات واعراض الاضطراب في الاطفال هذه المشكله كما يقصها والده عندنا هنا ثمان اعراض واحد لا يتحدث مع احد تقريبا خلي بالكم من الاعراض 14 سنه لا يوجد له اصدقاء الا قليل جدا جدا ده نمرة اتنين فواحد لا يتحدث مع احد تقريبا تخيل واحد في الحياة دي ما بيتكلمش مع حد اتنين ليس له اصدقاء الا قليل جدا ثلاثة لا يلعب الا مع الاولاد الاصغر منه سنا عمره ما يلعب مع حد في سنه دايما يختار اولاد اصغر منه سنا ويختار صبيان فقط استحالة انه يلعب مع فتاة آه يخاف بشكل غير طبيعي من كل شيء بخاف من كل شيء ده نمرة أربعة نمرة خمسة لا يملك روح المنافسة هل أنا محتاج روح المنافسة في الحياة؟ طبعا وإلا هعيش الحياة إزاي؟ لابد أن يكون عندي روح المنافسة مش قصدي المنافسة هو الرغبة في التغلب على الآخرين لكن الرغبة أني يكون لي مكان في هذه الحياة دي اللي بنسميها روح المنافسة مش عايز أكون أحسن من الناس التانيين لكن عايز أعيش حياتي كما هي قدراتي ده روح المنافسة نمرة ستة يلاحظ تفوق الآخرين ويذكره دايما يتكلم إن الآخرين أفضل منه نمرة سبعة مع ذلك لا يعمل اي جهد لكي يصبح مثل هؤلاء الاخرين في اي مجال يلاحظ تفوق الاخرين ويذكره هنا نوع من المقارنة مع الاخرين نمرة ثمانية مؤخرا ومنذ حوالي ثمان ثمان اشهر يقول الاب لاحظت انه يتجنب الوجود في الاماكن التي اتواجد فيها وهو لا يتحدث معي نهائيا الا طبعا اذا تحدثت معه وتكون اجاباته مقتدبه مقتدبه للغايه وكذلك لا ينظر الي بل ينظر الى الارض وهذا ما اثار قلقي وريبي ولا سيما اني اعرف انه يخاف جدا من كل شيء ومني ايضا بنحكي شويه في التاريخ انه عندما وضعنا فاحنا عندنا دلوقتي صوره لشاب اعتقد ان احنا نقدر نسمي حالة ماهر هنا هي حالة عن العجز المكتسب learned helplessness احنا دلوقتي بدأنا في حصاد شاب في هذه الحالة حالة learned helplessness بنشوف بعض الأعراض في الصغر اللي بتدينا دلالة إن إحنا أمام مشكلة لما وضعناه في الكي جي في الحضانة وسنه أربع سنوات لم يتقبل الأمر بسهولة فكان يبكي كل يوم بشكل مستمر لمدة ثلاث أشهر ثلاث أشهر من البكاء عندما اضطرت والدته للانتقال إلى عمل آخر وبالتالي اضطر أنه يغير مدرسته في الصف الخامس كان يبكي بصفة مستمرة لمدة شهر صفة مستمرة هنا من الجزئين دول من التاريخ بنشوف ان احنا امام طفل حساس وامام ما نسميه قاعده ذاتيه ضعيفه شخص عرضه انه يصاب بالاضطرابات يعني لو اهله ما خدوش بالهم من معاملته الشخص ده بسهوله ينصاب بسهوله تصيبه الاضطرابات يقول عنه كل المعلمين انه بالرغم من انه شاطر الى انه لا يمكن ان يرفع يده للاجابه عن سؤال ما لم يوجه له السؤال بالاسم شايفين مفيش اي نوع من المبادره مفيش اي نوع من الثقه اني اني اقدر مفيش اي رغبه في المنافسه الاطفال اللي بيرفعوا ايديهم عايزين يقولوا في الفصل عايزين يشاركوا وعندهم ثقه في نفسهم وعندهم رغبه في المنافسه اه ممكن تكون زيادة عن اللزوم ممكن يبقى في نوع من الكبرياء او اثبات حاجات زيادة عن اللي انا اقدر اثبته لكن مش دي القضية دلوقتي القضية انه لما بشارك في الفصل ده تعبير صحي لكن لما لا اشارك فاحنا عندنا مشكلة آه المدرسين بيقولوا انه هادئ اكثر من اللازم ويطلبون منا احنا الاهل بيقول ان نساعده في ان يتخلص من هذا الهدوء الزائد عن اللزوم عندما يتحرش به ولد آخر أكبر أو أصغر منه سنا فهو لا يدافع عن نفسه ولكن فقط يحاول أن يهرب أو أن يمسك يد الشخص حتى لا يضربه أو يتلقى الضربات وهو صامت ويبدأ يبكي وصف دقيق جدا من ال... من الاب الحقيقه وصف هايل يساعدنا على التشخيص بسهوله جدا لما يوصف الوصف دوت رغم اني حاولت بيكمل الاب انه حاولت اكثر من مره نصحي بان يدافع عن نفسي ولا يسمح لاحد ان يضربه رغم اني حاولت مفيش اي استجابه ففي النهايه انتهى بي الوضع انه بيتجنب كل الاولاد خلاص في انسحاب من الحياة عنوان كبير جدا بيصف الكيان النفسي لماهر هو عنوان الخوف فهو تعلم ركوب الدراجة بصعوبة جدا وعن طريق استخدام طرق التحايل بوضع عجلة ثالثة ورفعها أكثر من اللازم في حين أن أخيه تعلم في نفس اليوم عندما ذهبنا نذهب الى البحر كان يبكي ومش عايز ينزل المية واحطه في المية بقوة اضعه في المياه بقوة وكانت طبعا الام بتقول له استنى عليه شوية انتظر عليه شوية بلاش الزق ده بلاش الحاجات دي هو مش عايز ينزل المية وفي النهاية اقنعناه اخيرا انه يخش في المياه الضحلة يعني يلعب كده على البر شوية آه وبعد سنين وسنين ابتدى شويه يخش هو الميه لكن بسرعه يخاف ويطلع على البر تاني الى الان عمره 14 سنه يخاف من حمام السباحه ورغم رغم انه يعرف كيف يسبح لكن على حسب علمي كما يقول الاب لكنه لا يتجرأ ان يقترب من المناطق اللي فيها عمق آه لما يروحوا بالملاهي نفس الفكرة لا يتجرأ إلى ركوب إنه يركب أي لعبة من الألعاب اللي فيها نوع من المخاطرة الريسك لكن يروح اللعب, اللعب أو الرايد يعني اللي بتوع الأولاد اللي عندهم أربع وخمس سنين رغم هو 14 سنة يقول الأب آه لا توجد لديه كما قلت سابقا لا توجد لديه روح التنافس كما ذكرت سابقا فبينما اخي يقوم باعمال واشياء كثيره وفي اوقات نموذج نموذجيه مثل الرسم، الفن، السباحه، ركوب الدراجه، تركيب ليجو، تركيب طائرات وغيرها فهو يحاول ولكنه لا يظهر مثابره ولا منافسه. خلي بالكم حته المثابره دي تغير في اهميه. الطفل الذي لا يظهر مثابرة قد يكون هذا التعبير عن اضطراب داخلي بالتالي مش محتاج اقول ايه هو دلوقتي حفظناها خلاص قد حاولت معه كثيرا لكن بلا جدوى المحاولات كلها باءت بالفشل عندما يخطئ ويعرف انه يستحق القصاص وقبل ان ابدا في التكلم معه يكون يكون قد بدا في البكاء وترتعش شفتيه تحمر عينيه مما يضطرني الى الاكتفاء بكلمات قليله وتركه. لا يتحدث معنا في البيت على الاطلاق. آه لا يتحدث معنا في البيت في البيت على الاطلاق ولا سيما معي. وقد لاحظت حديثا ده اللي ابتدى يصحي الاب شويه. هي دي الحته دي. ده اللي خلاه يطلب المعونة هنا لاحظت حديثا منذ 8 أشهر أنه يتجنب التواجد معي في نفس المكان عندما أتحدث معه ينظر إلى الأرض وعندما سألته هل هناك مشكلة أخبرني لا فيش مشكلة ولكن عندما تحدثت معه كثيرا ووجهت له عدة أسئلة لأعرف مشكلته وأخبرته بأن علاقته معي ليست عادية مثل علاقة أي أب بابني بدأ يبكي قادرين نشوف المشكلة هنا أنا متأكد بعد خمس محاضرات لو أنا عندي ابن ابتدى يعمل معايا كده هبتدي أركع على ركبتي وأعرف إن أنا في مشكلة ضخمة جدا لما أكلم ابني ويبدأ يبكي أنا في مشكلة ضخمة وهذا جعلني احس بان هناك مشكله وانا لا اعرفها هقول لكم الاب فكر في ايه المشكله هنجي لها دلوقتي very interesting علاقته طبيعيه واكثر من طبيعيه مع اخيه آه وبيحكي موقف ان هناك على الموقف ده مهم جدا في مساعدتنا لفهم نفسية هذا الشاب هناك مع انه بسيط لكن مهم هناك عائلة آه، لهم ولدين في نفس سن ولادنا آه، آه، عندما بدأت علاقتنا مع هذه العائلة طلبوا منا أن نترك أولادنا مع أولادهم ليناموا عندهم ليلة وعندما ذهبنا في اليوم التالي لنأخذهما بدأ ابننا الص- الصغير اللي هو ماهر في البكاء وأنا سألته لماذا تبكي قال أود أن أبقى معهم هنا أنا مش عايز أمشي مش عايز أمشي ليه؟ لأنه لأول مرة يجد نفسه في علاقة تخيلوا بعد 14 سنة لأول مرة يجد نفسه في علاقة فعلاقته مع أهله طبعا بالنسبة له صفر هو لا يجد نفسه معهم على الإطلاق لأول مرة يجد نفسه وما زال يعتبر يعتبر هذا الولد ابن الأصدقاء هو أفضل صديق له وتوجد علاقة قوية بينهم من أول مرة يجد نفسه اضطررت مؤخرا أن أطلب منهما أن يعطيني يعطوني أكبر غلطة غلطة عمره في رأيي اللي الأب ده أن يعطوني, يعطوني كلمة السر التي يستخدمونها في آه، ال- ال- في الك- الكمبيوتر في ك- في آه، كلمة سر بيستعملوها عشان يخشوا آه، على الانترنت وانا اعلم ان آه، هذه المراقبة آه، شيء شبه مستحيل انه يراقب ال- النت ولك- ولكن قد حصلت على كلمة السر مؤخرا في رأيي غلطة عمره هو خسر ابنه في رأيي للأبد That's it مش فاهمين الحتة دي؟ طلب منهم هم من الاثنين من الولدين مهم. طلب من ولاده انه مش في كلمه سر عشان يخش على النت اوكي فهو طلب انه ياخد نمر ال- السر دي عشان هو كمان يقدر يخش على النت يشوفوا هم بيشوفوا ايه انتهى العلاقه انتهت بينهم كده اؤكد ليكم اؤكد ليكم علاقته بماهر انتهت للابد من وجهه نظر ماهر طبعا فينيش هو اسقطه من حسابات هم؟ مش واثق فيه ليه بنسأل ليه يا جماعة مش معقول انتهت علاقة انتهت انت مش واثق فيا انا عايز اعمل ايه بالتاريخ ده انتهت العلاقة خلاص نيجي بقى للتشخيص تقول الأم فيما يتعلق بمعاملتي لهما أني غير ديمقراطي ومستبد هو ده التشخيص مع انه الاب شخصيه لطيفه جدا جدا جدا لطيفه جدا واكد ليكم يعني في حواري معه شخصيه لطيفه جدا آه وشخصيه غير عنيفه على الاطلاق م- مش هي الشخصيه اللي ممكن نتخيلها آه، اللي ممكن ت- تطلع ولد زي كده لكن ممكن غلطة بسيطة في اتجاه فكري في طريقة معاملتي لأولادي تنتج شخصية ماهر انه كان غير ديمقراطي ومستبد وقع هذا الاب المستبد حتة مستبد في حتة بسيطة مع شخصية ماهر المرهفة الحس الضعيفة التي تحتاج لتأكيد ذاتها فهو وقع مع ماهر يمكن لو كان وقع مع ولد تاني اقوى شوية ما كانش حصل اللي حصل لكن احنا ما بنختارش ولادنا ما بنختارش القاعدة الذاتية بتاعتهم هم بيجوا جاهزين من الله فانا ما اعرفش اللي هيجي لي ايه ممكن يبقى زي ماهر واقل حاجة اعملها تقضي عليه آه كمل الاب فانا احس دائما ان اولادنا لا يميزون بين الجيد والسيء ولذلك اطلب منهم عمل ما اريدهم ان يعملوه دون ان اخيرهم هنا الجمله مربط الفرس عندما لا اعطي حريه الاختيار لاولادي قد اصل بي الى حاله الشك بالنفس والانطواء التي وصل اليها ماهر وهذا عكس ما تعمله امهم آه احس ان علاقتي مع ابني بهذه الصوره آه لماذا يقول الاب لاني اكرر العلاقة التي كانت بيني وبين أبي سابقا وده اللي أنا بتكلم عنه أن احنا نرث ونورث اضطراباتنا فهو بدأ وكأنه بيعمل حوار مع نفسه إنه غالبا أنا عملته بنفس الطريقة اللي اتعاملت بيها طريقة الغير ديمقراطية والاستبداد لا أعرف كيف أتعامل معه أو ماذا أفعل بيقول أنه في محاولات الحل طلبت منه أن نجتمع لمدة ربع ساعة يوميا آه أنا عايز قبل ما أقول الحتة دي عايز أقول ليه هو طلب كلمة السر بتاع الكمبيوتر الكود ليه طلب الكود لأن هو توقع very interesting توقع أنه آه ماهر مش عايز يبص له مش عايز يبص عليه او يواجهه او يبص الارض لانه مكسوف لانه خجلان من حاجه فقعد يفكر ممكن يبقى خجلان من ايه خجلان من ايه خجلان من ايه وصل انه اكيد هو بيعمل حاجه جنسيه وهو خجلان مني طيب الحاجه الجنسيه دي بتيجي منين اه من الانترنت يبقى انا لازم اوقف الانترنت طلبت منه عشان يحاول العلاج طلبت منه ان نجتمع لمدة ربع ساعة يوميا لكن لم اتمكن من تحقيق ذلك عمليا ولكن اجتمعنا اكثر من مرة وصلينا معا وتحدثنا في مواضيع عامة ولكنه لم يكن متحدثا معي ولكن فقط مجيبا على اسئلة اطرحها عليه ويجيبها بكل اقتضاب هل هذا هو الحل؟ لا ممكن تقعد تحاول تصلي معاه من هنا لبكره استحاله أؤكد لك كل الطرق اللي تحاول تعملها في مشكلة ضخمة موجودة في القاعدة هنا في الأساسيات إن يقعد ربع ساعة عشان نصلي مع بعض أو نشوف إيه المشكلة في حاجة أكبر من كده بكتير أخبرته أنني ربما أضطر إلى أخذي إلى شخص يعمل المشورة وده اكبر تاني غلطة عمره التانية ورفض جدا وقال لماذا انا لا اعاني من شيء شايفين ليه كانت غلطة عمره التانية لانه بيأكد لي ان انت مريض فانا حاسس بضعفي وابويا دلوقتي بيأكد لي اني مش بس ضعيف ده انا مريض خلاص كده قفلنا على القصة قفلنا على ال case قفلنا عليها بمفتاح case completed عندما قلت له ان علاقته معي ليست سليمة كانت الدموع في عينيه فتركته ربما لو جه الاقتراح من صديق لماهر انه يروح يشوف مشير كان هيعملها لكن مش من ابويا لان انت السبب مرضي لما تقول ان انت ان انا عايز اخدك للمشورة هذا يؤكد لي عجزي ومرضي في دروس مستفادة من هذه القصة قبل البريك بتاعنا تحت عنوان علامات الاستبداد او القهر ايه هي علامات الاستبداد او القهر وفي سؤال جالي يعني ايه اقهر طفلي علامات الاستبداد والقهر واحد يرى في وجهي الغضب العصبية الثورة مجرد ما يشوف في وجهي الغضب العصبية والثورة هذا نوع من الاستبداد والقهر فيتعلم ان يخاف ويرتجف ايه هو القهر انه مجرد انه يرى الطفل في وجهه علامات العصبية والغضب هو ده القهر والاستبداد ودي حطيناها من ال 17 نقطة لو تفتكروا نمرة اتنين أنا أضربه أضربه ليفعل ما أريد أن يفعل إني أضربه لأنه لم يحقق المستوى المطلوب منه هذه أحد علامات الاستبداد والقهر أو إني أضربه أو أشتمه أمام شخص آخر منتهى القهر والاستبداد والإهانة والإذلال إني أعمل كده قدام شخص آخر حتى لو الشخص الآخر ده من العائلة بخلاف والدته طبعا نمرة ثلاثة استبداد والقهر نعم عندما استعمل صوت مرتفع في الحديث معه لما أعلي صوتي لما أزعق ده نوع من الاستبداد والقهر او يكون صوتي عالي عادة في البيت حتى مع شريك حياتي لان الصوت العالي يخلق جو من الارهاب الناس تستعمل الصوت المرتفع ناس- ليه الناس بيستعمل صوت مرتفع لقمع الشخص الاخر واخضاعه واذلاله والسيطرة عليه ودي عادة مصرية معروفة الصوت العالي بيقول للشخص الثاني انا عايز اوري لك مين هنا له السلطة مين السيد هنا مين القادر احنا بنستعمل الصوت العالي علشان اثبات سلطتنا وسيطرتنا الطفل كيانه ضعيف وهو يرتجف من هذا الصوت العالي فيقهر كيانه عندما يسمع الصوت العالي وبالتالي عندما يقهر كيانه في الصغر يخرج للحياة مهتزا وضعيفا ومرتجفا الصوت العالي أحد أهم طرق الأهل في الاستبداد والقهر ودي بنعملها كثيرا جدا نمرة أربعة الاستبداد والقهر نعم عندما يشعر دائما أن رأيي لابد أن يسمع ويطاع دون تفاهم ومش بس معه هو لكن في المنزل مع من هم في البيت رأيي لابد أن يسمع ويطاع حتى إن لم أقول هذا علنيا لكنه بطريقة خفية هذا المعنى يفهم من بين سطور الكلام أنا رأيي لابد أن يسمع وأن يطاع فإذا شعر الطفل هذا من بين السطور يقهر كيانه ده نوع من الاستبداد والقهر وبالتالي يتعلم الخوف والارتجاف يتعلم حاجة تانية مهمة أن لا يقول رأيه بصراحة يخاف يقول رأيه بصراحة فيتعلم أول درس في انعدام الديمقراطية كيف ينشأ مجتمع غير ديمقراطي كيف عندما لا يكون ديمقراطية في المنزل عندما ينشأ طفل لأب أو أم يقول له رأيي لابد أن يسمع ويطاع دون تفاهم فإذا لا يتعلم أسس الديمقراطية وبالتالي ينتج مجتمع غير ديمقراطي متأخر ورجعي تبدأ هنا من المنزل عندما لا يوجد منزل ديمقراطي لا يوجد نظام اجتماعي أو سياسي ديمقراطي أنا مش بتكلم على الديمقراطية هنا إن الطفل له الحق إنه يسير أمور حياته كما يشاء يروح المدرسة ما يروحش المدرسة ياكل يلبس يعمل لا مش دي اللي أنا بتكلم عنه لكن لابد في عملية التربية أن يكون هناك نوع من الاختيارات للطفل اختيارات في حدود ما هو الصواب طب نشرح شوية ديناميكية ما يحدث عشان نصل الى حالة القهر للطفل عندما يشعر الطفل وده اللي حس- اللي حدث مع ماهر هنا عندما يشعر الطفل انني مستبد برايي ولا اعطيه حريه حركه او اختيار يبدا في داخله آه، في مقاومه هذا الاتجاه نفسه بالطبيعه تقاوم هذا الاتجاه فيقوم الاهل بالتعرف على هذه المقاومه يشوفوا انه بدات مقاومه من الطفل ويقول الاهل لنفسي او احدهما اقول لنفسي كاب او ام لابد ان اثبت له لهذا الطفل اني هنا الامر الناهي واقول لنفسي لو كسرته حضمن انه يكون مطيع وبالتالي اتجنب المشاكل لما يكبر فيصبح الهدف كسر اراده الطفل لانه كسر ارادته بالنسبه للمجتمع المصري يعني الطاعه ثم أثور في وجهه لمقا... لاعتراضي على مقاومته واستعمل طرق أكثر شراسة في ردعه بالطبع هو يدرك الطفل يدرك أنه مش قد الحرب دي طبعا سيقهر كيانه نعم هو يخرج مطيعا للحياة ل- لوالديه لكنه فأنجح أنا كأهل في كسر عندي ولكني ايضا انجح في كسر وتحطيم شخصيته علامات الاستبداد والقهر نمرة خمسة وده سؤال آخر جالي بعض بعض التعبيرات التي بها استبداد وقهر وتفشيل وإهانة هو استعمال بعض التعبيرات الشهيرة وأحب أضعها أمام حضراتكم تعبيرات شديدة فيها استبداد فيها قهر فيها تفشيل فيها إهانة لو ما سمعتش الكلام هضربك اسمع الكلام علشان احبك قمة الاستبداد انه لازم يشتري الحب بتاعك لازم يشتريه في تمن اسمع الكلام عشان احبك في تمن للحب ده لو نفعت تعالى قابلني كل الولاد هينجحوا وانت هتفضل كده هديلك علقة سخنة عمرك ما خدتها استبداد وقهر انا هوريك مين فينا يا انا يا انت انت فاكر انك تقدر تعمل اللي انت عايزه يا غبي يا حمار استبداد وقهر استبداد وقهر امتى تاني لما الطفل يتسأل سؤال احنا قاعدين في جلسة مع بعض والطفل يتسأل سؤال فاجاوب انا عنه او اكمل الاجابة بتاعته كأنه هو غير كافي استبداد وقهر وتفشيل واهانة جملة اخرى انا بتعب وبشقى علشان اعلمك والبسك لو ما نجحتش هنودي فين وشنا من الناس انت هتفرج الناس علينا او حاجة شهيرة جدا انه استعمال القسم لارهاب الطفل انه حد يحلف في الحوار علشان القسم ده هو عملية للارهاب والاذلال والوضع جو من الارهاب حوالين الطفل ان انا جاد في ما سوف افعله أو أثناء المذاكرة الكلمة الشهيرة اللي بتكسر كثير من الأولاد يا ابني افهم ما تبقاش غبي أو إني أنفخ أو ما إلى آخره من التعبيرات الجسدية الغير منطوقة هدفها وضع ضغط نفسي على الطفل ده الهدف لو فكرنا فيه هو وضع ضغط نفسي على الطفل او اقول كفاية بقى ريحني الله يخليك وارحم عمري وشبابي هموت صغير بسببك او هتروح النار او كلمة دايما يقولوها ماما دايما تقولها للبنوتة الصغيرة الله مش هيحبك لو عملتي كده وكده دخل الله في عملية الاستبداد والقهر واقول اقول عموما استعمال الله ووصايا للضغط على الطفل ومحاولة قمعه وارهابه آآ آآ طريقة رخيصة جدا في فرض السلطة والسيطرة وكأنك مش قادر انت بحبك تفرض احترام عند الطفل فجايب الله معاك في السكة علشان تبقى سلطة عليا جعل سلطة الوالدين من سلطة الله وكأني أحضر الله معي ليحامي عن رأيي ويعضده ضد هذا الطفل المسكين تخيلوا مش أنا لوحدي اللي عليه ده أنا وربنا عليك أؤدي رسالة للطفل متضمنة إن الله عليه الطفل المفروض يتعلم أن الله أكبر من هذا بكثير ويتعلم الجو الحقيقي للعلاقة مع الله نعم الله يطلب مننا أشياء لكنه مش بالطريقة اللي أنا بطلبها منه كأهل الله مختلف مختلف جدا لابد أن يتعلم لغة الله الحقيقية مش اللغة التي هي من صنعه ماذا ينبغي ان يفعل والد ماهر في رأيي اعتقد انه ليس عنده الكثير في ان يفعله للأسف اما تشور انه عنده الكثير يفعله في هذه المرحلة المتأخرة لكن اعتقد اول شيء اول شيء لابد ان يعترف بخطيته لماهر ويطلب الصفح والغفران اولا لابد ان يفعل هذا لان هذا امر روحي هام لانه مش لن يستطيع ان يقف امام الله بخطيته لابد عندما يدرك خطيته ان يعترف بهذه الخطيه اولا لله ثانيا لمن اخطا في حقه هذا قد يساعد الشاب ربما ربما يساعد ماهر ربما يساعده في ادراك ان هناك سببا لاحساسه بالخوف والضعف والارتجاف والارتعاش يمكن يبتدي لان هو مش عارف السبب هو مش مدرك ليه مش قادر يعمل علاقة ما بين استبداد والده والارتجاف الذي هو فيه وما قدرش يعمل العلاقة ديت لكن لو اعترف الاب يمكن يبتدي ماهر يعمل يقوم بهذه العلاقة او يكون هذه العلاقة وهذا ربما قد يساعده في التغلب على ضعفه ليه لان هو بيقول لنفسه جملة مهمة انا ضعيف انا طبيعتي كده خلاص هذا هذه قسمتي في الحياة ده نصيبي لا ده مش نصيبه هو ما كانش هيطلع كده لو كان والده غير مستبد فربما يكون ده اول طريق انه يرفض ضعفه انه لو لم يكن هناك استبداد كان هيبقى مختلف وبالتالي يمكن ده يساعده ان يبدا في التغلب اقول لهذا الاب انه لابد ان يتوقف تماما عن تقديم النصائح تماما او الاشارة الى الضعفات كل مرة يقدم فيها نصيحة هذا يفسر من قبل الشاب على انه اشارة الى الضعف هذا يؤكد لماهر انه ضعيف وانه عاجز وانه شخصية خائفة التركيز على المشكلة الحديث عنها الصلاة فيها يزيد من احساس ماهر بالضعف اذا ماذا افعل ان كنت اريد ان ابني يصنع شيء نمرة اثنين لابد ان يكون في صورة اقتراحات انا بقترح انه نعمل كده ايه رأيك هل في رأي تاني عندك ممكن نعمل الرأي التاني نجربه يمكن يبقى فيه شيء صواب لابد ان حواره معه يكون في صورة اقتراحات فقط بدون اي ضغط وبدون محاولة آه لوي الدراع manipulation نمرة ثلاثة البحث في او عن شيء يحبه ماهر تشجيعه في ان يفعله تهيئة المناخ لممارسته ربما هذا يزيد في ثقتي بنفسي ربما ما فيش ضمان أربعة وجود صديق قريب يحبه واحترمه في غاية الأهمية لأنه الأهل دورهم بدأ يتضاءل جدا يمكن وجود صديق صالح يضع ثقة في نفس ماهر نمرة خمسة لابد أن نظهر له كأهل احترامنا الشديد له ولشخصيته مهما كانت ضعفاته مهما كانت ضعفاته لابد أن يرى احتراما في تعاملنا معه وهذا الاحترام بلغة منطوقة وغير منطوقة والغير منطوقة أهم من المنطوقة لابد أن هذا الاحترام ينبع من داخلنا وإلا مش هيقدر يخرج منا فلا بد ان يكون احترام اصيل نمرة ستة ادراك انه حتى لو كان هناك هذه الضعفات فيه فقد يأتي اليوم رغم ان هذا صعب قد يأتي اليوم الذي يستطيع تعويض هذه الضعفات في الكبر والتغلب عليها ايه دوري اعمله كأهل ان يجد منا قبول acceptance قبول دي الكلمة المفتاحية هذه نقطة الانطلاق لشخصية زي ماهر انه في السنين الباقية في هذا المنزل سواء خمس سنين او سبع سنين او عشر سنين ان يجد كلمة مهمة جدا في هذا المنزل وهي كلمة acceptance او القبول اذا صدقنا فيه سوف يصدق هو في نفسه ربما ربما ويكون دوت دور نقدر نعمله قبل فوات الأوان آه هناخد البريك